بسم الله الرحمن الرحيم موقع الربانية الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تعالى وان خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وان شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد فاخوتي في الله والذي فلق الحبه وبرا النسمه اني احبكم في الله واسال الله جل جلاله ان يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لاحد غيرك شيئا احبتي في الله كيف حالكم مع الله كيف حال قلوبكم مع الله اليقظه اليقظه انزعاج القلب لروعه الانتباه من رقده الغافلين انزعاج القلب انها قضيه انزعاج الم تر نائما وفي عمق نومه حصل له ازعاج انزعج كيف يكون هبوب المنزعج كيف يكو تكون انتفاضة المنزعج من نومه إنها انبعاثة القلب ذلك قال ابن القيم وهي القومة المذكورة في قوله تعالى قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله قومة هي انتفاضة اليقظة إخوتي هذه الانتفاضة اسمع ابن القيم يقول ايه وما أنفع هذه الروعة انزعاج القلب لروعة الانتباه وما أعظم قدرها وخطرها وما أشد إعانتها على السلوك فمن أحس بها فقد احس والله بالفلاح والا فهو في سكرات الغفله هذه اليقظه عشنا معها اخر حلقه مؤكدين ان هذه اليقظه بعدها ان هذه اليقظه اولا لها اسباب قد يتيقظ الانسان لموت ميت او حادث يجري له او سماع كلمة أو سماع آية أو سماع حديث أو سماع موعظة لسبب من الأسباب يتيقظ ثم بعد هذه اليقظة يتفرق الناس ما بين منتبه مشمر متيقظ مقدر لحالة اليقظة ومن وما بين من يعود إلى النوم مرة أخرى إنني أريدكم في كل حلقة كما نبهت قبل ذلك أن يكون أمامك دفتر وقلم لأملي عليك جملا تكون منارات في حياتك أملي عليك اليوم الليلة جملة مهمة اسمها استحلاء اليقظة حلاوة اليقظة من حصلت له اليقظة اكتب اكتب اكتب اكتبي اكتب من حصلت له اليقظة بلا غفلة واستغرقت أنفاسه فيها استحلى ذلك فإنه لا أحلى من الحضور في اليقظة هقول تاني طب ادفع صلي على سيدك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن من حصلت له اليقظة بلا غفلة حتى استغرقت هذه اليقظة أنفاسه استحلى ذلك يحس بحلاوة اليقظة إخوتي أريد أن تفرقوا بين حلاوة اليقظة وحلاوة النوم أقول لك حاجة عملية أحيانا كان شيخنا الشيخ عبد الله ابن محمد الشنقيطي الشيخ عبد الله الدكتور عبد الله أستاذ التفسير في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة ابن الشيخ محمد الشنقيطي اللي هو الكبير اللي هو مؤلف كتاب أضواء البيان الشيخ عبد الله كان كنا في سفرة سويا ونعيش معا في مكان واحد فالشيخ عبد الله كان بيقول لي يعني لما تحب تحس بحلاوة النوم كنت صحيته مرة بعد ما انام عشان أقرأ عليه مقدمة أضواء البيان الشاهد إيه يقول لي لما تحب تحس بحلاوه النوم فكنت بعتذر له اني ازعجته وصحيته فبيقول ايه لما تحب تحس بحلاوه النوم انك حد يسيبك لما تستغرق في النوم تماما في اول خمس دقائق من النوم وبعدين يصحيك بالراحه فلما تصحى كده تحس بحلاوه النوم اللي انت كنت فيه انا بقول لك فرق بين حلاوة النوم وحلاوة اليقظة أصل في ناس ربنا بيكرمه ويصحى بس يصحى وهو حاسس بإيه؟ بحلاوة النوم مش حلاوة اليقظة فبيتخمد تاني ينام تاني أو يستمر في اليقظة وهو نايم يا ناس قلنا عليهم انه التزم وسلك طريق الدين بس سقف التزامه منخفض هو وصل لحد كده وخلاص اقصاها انه اعفى لحيته وبقى بيصلي لكن لسه احلامه الماديه هي هي الفلوس لسه شهواته هي هي لسه ارتباطاته هي هي لسه ملزوزاته هي هي يبقى ده مصحيش واللي حس بيه دي حلاوة النوم مش حلاوة اليقظة افهموني يا ناس إن من استحكمت يقظته بلا غفلة حتى استغرقت يقظته أنفاسه استحلى تلك اليقظة فلا أحلى من الحضور في اليقظة عايز أقول له هو أنا نفسي أعمل فيك كده والله أمسكك من كتفك كده وأهزك أو أخدك في حضني كده وأعصرك وأقول لك أنت صاحي إيه؟ أنت صاحي فوق انت مسلم انت ملتزم انت عربي انت محترم انت عزيز انت صاحب هدف انت كبير انت وقور انت جدك محمد رسول الله نفسي اقول لك انت صاحي ما احلى الحضور في اليقظه يا سلام لما تبقى يقظه وحضور كمان الله يقظه وحضور قلب ان قلبه حاضر هذه اليقظه لان احنا بنقول ان بعد ما صحي وقلنا الكلام ده في الحلقه الماضيه ان بعد ما استيقظ بعد ما فاق بعد ما صحصح بعد ما صحي صاحبنا بعد ما صحي قاعد على حرف السرير زي زي اللي قام لصلاه الفجر كده قام لصلاه الصبح المنبه ضرب قفله وقام قاعد على حرف السرير شويه وراح نايم تاني او فضل قاعد كده في غفله شديده مش دريان بمرور الوقت والوقت بيمر أقاموا الصلاة قام دخل الحمام وكمل نوم في الحمام ورجع اه كده خلصوا الصلاة بقى عشان كده ابن الجوزي قال ايه قال وثم ينقسم المتيقظون فمنهم من يغلبه هواه ويقتضيه طبعه ما يشتهي فيعود القهقرة ولا ينفعه ما حصل له من الانتباه فانتباه مثل هذا حجة عليه لا له ومنهم من هو واقف في مقام المجاهدة بين صفين العقل الآمر بالتقوى والهوى المتقاضي للشهوات واحد واقف زي اللي الرسول وصفهم صلي عليه صلى الله عليه وسلم كمان زيد النبي صلى صلى الله عليه واله وصحبه وسلم من الناس زي زي الرسول قال عليه ده ده حديث حذيفه مش مش مش كلام النبي صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم من كلام حذيفه صحيح موقوفا عليه حذيفه يقول ايه وقلب تمده مدة القلوب أربعا قلب أجرت فيه سراج يزهر وقلب منكوس عرف ثم أبصر ثم عمي وعرف ثم أنكر وقلب أغلف قالوا قلوبنا غلف وقلب تمده مادتان مادة إيمان ومادة نفاق وهو للغالب منهما آه قلب تمده مادتان مادة إيمان ومادة نفاق بيصلي وبيقرا قران وملتحي وبيبص للنسوان وبيكذب وبينام عن صلاه الصبح وبيشوف تلفزيون ويسمع مزيكا هو ده قائم بين صفين عقله الامر بالتقوى دماغه بتقول له اتق الله ما تودناش في داهيه لو متنا على كده نروح جهنم ودماغه نفسه الأمارة بالسوء اللي بتقول له أنت شباب عيش شبابك عيش حياتك عيش لك يومين هنبقى نتوب واقف في مقام المجاهدة بين صفين العقل الآمر بالتقوى والهوى المتقاضي للشهوات فمنهم من يغلب بعد المجاهدات الطويلة فمنهم من يغلب بعد المجاهدات الطويلة فيموت على سوء الخاتمة ومنهم من يغلب تارة ويغلب أخرى فجراحاته لا في مقتل لا راحة الجاهلين ولا لذة العارفين لا راحة الجاهلين لو كان ما يعرفش لذة السجود كان يرتاح لو ما يعرفش حلاوة القرآن كان يرتاح لو ما كانش ده قبل كده لذة الأنس بالله كان يرتاح راحة الجاهلين ولا لذة العارفين ولا هو مستمتع باللي هو يعرفه واللي هو عاشه واللي هو حصله لأن الذنوب تكدر صفو قلبه من من صفى صفي له ومن كدر كدر عليه ومنهم ومنهم من يقهر عدوه فيسجنه في حبس فلا يبقى للعدو حيله احنا قلنا واحد صحي ونام بشت انسى ده خلاص خلص ماشي والتاني عمال يقع ويقوم ويقوم ويقع ويقع ويقوم ويقوم ويقع والله اعلم بقى هيختم له بايه يا ترى هيختم له واقع وعلى جهنم وبئس المصير ولا هيختم له واقف وعلى الجنه بعد ان يقضي ما عليه من عذاب ما حدش عارف الثالث عرف من اين يؤتل هو لما صحي زي ما هنقول دلوقتي عنده ثلاث عقد إذا نام ابن آدم عقد الشيطان على قافيته ثلاث عقد نم وعليك ليل طويل نم وعليك ليل طويل نم وعليك ليل طويل فقدامه حل الثلاث عقد دول لحظوا القلب إلى النعمة ومطالعة الجناية ومعرفة الزيادة والنقصان من الأيام لكن احنا بنقول دلوقتي ايه انه لما صحي بدأ يفكر آه. لما صحي وحس بحلاوة الصلاة وحلاوة الذكر وحلاوة تلاوة القرآن حلاوة المسجد وحلاوة الدعاء والبكاء والأنس بالله لما حس الحلاوة دي قال يا أنا كنت فين أنا كنت فين من ده فيبدأ يفكر وانا ايه اللي وقعني الوقعات السودة دي ما هي المشكلة الكبيرة انه لما يلتزم كان في علاقات كان في واحدة يعرفها وكان في واحد ماشي معاه وكان في مكان بيروحوه وكان في فلوس بتتصرف وكان في ادوات بتستخدم عربيه في كمبيوتر موجود في تليفون موجود كل دي اثار الجاهليه واثار المعاصي بتشد وتجذبه للرجوع تاني كل دي بتعكر صفوة اليقظة ازاي يتخلص من كل ده علشان يتخلص من كل ده امر شاق شاق شاق مش سهل النهارده لما يجي حد من بتوع ال- مثلا مثلا يعني بتوع الفن والكلام ده عايز يتوب وتقول له تخلص من الفلوس الحرام اللي انت كسبتها دي كلها او بتوع المخدرات او بتوع ال- الحاجات دي يشق عليه بعدين البرستيج اللي هو كان عايشه الحياه اللي كان عايشها بلاش دول حتى البشوات ال- اللي هم آه، آه، في الترف والرقي لما يجي يتوب وينضبط ويلتزم طب العلاقات دي ذوقيا وبالراحة و و و يتخلص منها ازاي إيه، بتبقى أوهاق ضغوط مكتفاه فيبدأ ابن الجوزي هنا بيقول ايه يقهر عدوه ابن الجوزي في موضع تاني في صيد الخاطر بيقول ايه يقول من عثر في شيء او زلق فوقع فانه اول ما يفعل حين يقوم ان يلتفت ليبصر ما الذي عسره طبع مركوز في القلق وانت ماشي في الشارع رجلك زلقت في قشره موزه او قشره بطيخه او عترت في حجر او آه، مسمار او ماسوره حاجه طالعه من الارض عترت فيها اول ما تقف تبص وراك تشوف ايه اللي وقعك ده طبع يقولوا ايه فيا من عثرت في الطريق الى الله مرارا هلا ابصرت ما الذي عسرك ده انت يا ابني كل ما تقوم تقع مش تشوف ايه اللي بيوقعك ايه اللي بيكعبلك ايه اللي بيرجعك ايه اللي بيعورك ايه اللي بيلخبطك ايه اللي بيتوهك هلا ابصرت ما الذي عسرك وقد قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين لو انت مؤمن ما تعطرش في نفس الطوبه مرتين ما تتكعبلش بنفس الطريقه مرتين ده دليل نفاق في قلبك لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين فاللي يصحى صح يبدأ يشوف أعدائه اللي كعبلوه بنت كان بيحبها وماشي معاها ولسه بيحبها دي عدو مش يحبها دي المفروض إذا تيقظ يكرهها في الله لأن دي اللي هتوديه جهنم يبقى لو لسه بيحبها هي دي الخيانة لله قال الله جل جلاله يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله اخوه في رمضان ان الواحد وهو بيسمع القران احيانا يحس بايات القران بلسم نازل على قلبه يحس كأن القارئ وهو بيقرأ بيقرأ كده كأن القارئ وهو بيقرأ بيطبطب عليه بيمسح عليه كده وأحيانا الواحد يحس وهو بيسمع القرآن كأن القارئ جيب بنية في وشه طخ قلم على قفاه دب شلوت كأن القارئ بيعمل كده آه يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله لا ربنا قال يا أيها المنافقون ولا يا أيها الناس ولا قل يا أيها الكافرون ده بيقول يا مؤمنين يلي امنتوا بيا وبتزعموا حبي وتزعموا معرفتي لانكم مؤمنين بيا يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله الذي امنتم به طخ الم صح لا تخونوا الله لذلك تجد هذا الملتزم الطيب هذا الرجل الصالح يقهر عدوه فيسجنه في حبس نفسه الأمارة يسجنها زي ما هيجي معانا بقى الكلام عن النفس الأمارة إن الواحد يروح جايب نفسه نفسه كده طلعها يروح زانق نفسه كده انت اللي هتوديني جهنم يا نفس ليه النهارده بصيتي لفلانه ليه النهارده وانت بتتكلمي مع فلانه طولتي في الكلام ليه النهارده نافقتي فلان فيسجنه في حبس شيطانه هو عارف ان الشيطان بيضحك عليه لما يخرج من البيت يرجع من الشغل يقفل على نفسه ينزل مسجد ويطلع يسجن شيطانه عارف ان الشيطان بيقدر يخدعه لما يروح ياكل بره يسجن شيطانه ومنهم من يقهر عدوه فيسجنه في حبس فلا يبقى للعدو إل فلا يبقى للعدو حيله ومن الصفوة أقوام مذ تيقظوا ما ناموا ومذ سلكوا ما وقفوا ومذ صعدوا ما فتروا فهم في صعود وترق كلما عبروا مقاما الى مقام راوا نقص ما كانوا فيه فاستغفروا اللهم اجعلنا منهم اللهم ارزقنا صحبتهم اللهم بلغنا مقامهم يا رب من الصفوة أقوام مذ تيقظوا ما ناموا ساعة ما صحي خلاص بشت، صاروخ ومذ سلكوا ما وقفوا ومذ صعدوا ما فتروا فهم في صعود وترق فوق فوق صحبت أحمد بن حنبل عشرين سنة فلم أره كل يوم إلا في زيادة هم دول الناس عشرين سنة فوق فوق كلما عبروا مقاما إلى مقام رأوا نقص ما كانوا فيه فاستغفروا ده اللي فسروا بيه كلمة سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يا عم صلي عليه يا سيدي صلي عليه وانت كمان يا ستي صلي عليه الله يرحمك صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وانا بشحت منكم الصلاة على النبي دي بعشرة من ربنا بالمكسب يعني صلي على سيدك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يا عباد الله توبوا إلى الله يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله في اليوم مئة مرة في رواية سبعين مرة مئة مرة سيدنا النبي سيدنا النبي بيتوب من إيه قالوا إن كل ساعة بيصعد لمقام فلما يصعد لمقام صلي عليه صلى الله عليه وسلم يبص للي كان من ساعة المقام اللي كان فيه كان من ساعة أقل فيستغفر من اللي قبله ويطلع كمان ساعة فيستغفر من اللي قبله يطلع كمان ساعة يستغفر من اللي قبله ويتوب يتوب من اللي قبله هو ده هي دي الحياة للي مش عارفين يعيشوا الحياة اللي بيحسوا بالملل من الحياة ليه؟ لأنه مش في صعود وترقي طالعين لفوق اسمع اسمع اسمع اللي بعده الأع... هو في اعلى من كده اه في اعلى من كده اللي اعلى من دي كمان إيه؟ ومنهم من يرقى عن الاحتياج الى مجاهده اما لخسه ما يدعو اليه الطبع فلا وقع له عنده واما لشرف مطلوبه فلا يلتفت الى عائق عنه النهارده الشباب كل ما نتكلم يقول لك عم الشيخ انت مش عارف اللي احنا فيه انتوا في ايه يا عم البنات يا شيخ عريانه في الشارع ما تتعرى يعني ايه ايه يعني البنات عريانه في ايه في ايه ايه المشكله ايه المشكله ان في واحده عريانه في الشارع ايه المشكله عايز افهم ايه المشكله يا شيخ بلاش كده عشان انت كده بتتكلم بقى في ايه في وادي والناس في وادي لا مين اللي قال كده انا ما بتكلمش في وادي والناس في وادي انا بقول لك اهو يا انت انت انت ايوه انت لا هو انت اي والله وانت كمان بقول لك اهو كلمني ورد عليا خد ودي معايا واحده ماشيه عريانه في الشارع ايه اللي تعبك يا شيخ الشهوة يا شيخ آه الشهوة دي يا ابني لو أنا قلت لك إنك قضيت شهوتك وبقت جهنم خلاص ينفع؟ لا ما ينفعش لو أنت غمضت عينك دقيقة واحدة ستين ثانية وعدت خلصنا خلاص والجنة الدرجة العالية قوي اللي أنا بتكلم عنها دي بقى إن بعض الناس لا يحتاج إلى مجاهدة واللي فيه في زماننا ده حد كده آه وأنت سمعته بنفسك الشيخ محمد عمرو الله يرحمه رحمة واسعة لما بيقول والله يا رب سمعناه بودنا هنا أذعناها والله يا رب انا لا عايز ابقى مشهور ولا عايز ابقى شيخ ولا عايز ابقى محدث ولا عايز ابقى صاحب تصانيف والله يا رب انا ما عايز الا انك ترضى عني بس في في زماننا كده في في زماننا كده في ناس قدامه النساء تملو الدنيا وتعرض عليه من كل حدب وصوب وهو مش دريان بالموضوع ده ليه لخسة ما يدعو إليه الطبع فلا وقع له عنده احنا قلنا سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قبل البعثة ما اتجوزش غير وعنده 25 سنة وتزوج امرأة عندها 40 سنة السيدة خديجة أمنا أمنا رضي الله عنها ولا عمره زنى ولا نظر إلى امرأة ولد النبي بقى ده معصوم طيب ماشي أبو بكر الصديق رضي الله عنه كانت أصحاب الرايات الحمر خيام كده منصوبة في الشارع زي بيوت دعارة عياذا بالله وما كانش عيب ولا حرام ولا غلط يشاهد ابو سفيان ولا غيره من من الكبار داخل خارج ابو جهل وابو لهب وغيرهم داخل خارج على الخيمه حدش يقول له انت بتعمل ايه ولا رايح فين عادي عادي عادي الزنا كان عادي مش محرم عندهم ومع ذلك تلاقي سيدنا ابو بكر بلاش سيدنا ابو بكر عشان برضو ما ما تقوليش طب ده سيدنا ابو بكر صفوان بن المعطل تسمع عنه أو ده صحابي من الصحابة يقول والله ما لمست كتف امرأة لا تحل لي في جاهلية ولا في إسلام هي دي يبص للزنا انه شيء مقرف عشان كده علمائنا يقولوا في الأصول في أصول الفقه قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن قل إنما حرم ربي الفواحش يقولوا إيه الفواحش فواحش حتى قبل التحريم أنا مش هدخل برضه في سكة التحسين والتقبيح العقلي اللي بيتكلم فيه الأصوليون وإنما بتكلم بس في حتة إيه الفواحش أن الفواحش هي في عقول العقلاء في تصور العقلاء هي فواحش قبيحة في الأصل فلما حرمها الشرع كساها قبحا إلى قبح لكن العاقل يشوف الفواحش هند هند يا عمي هند لما الرسول قال لها بايعناني على ألا تزنين قالت أو تزني الحرة في واحدة محترمة تزني أو تزني الحرة شفت ازاي فلذلك يرقى عن الاحتياج الى مجاهده الرسول صلى الله عليه وسلم لما قعد لسن 25 سنه لم يتزوج ما كانش بيعاني زي شباب اليومين دول بيعاني عايز اتزوج ليه عايزك تترقى السمو الروحي كنت بقول امبارح في موضوع المجرمين اللي شتموا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم انهم قد يكون الامر تفاهات شويه عيال تافهين بيرسموا ويشخبطوا ويلعبوا ويهرجوا مش بيرسموا النبي هم بيرسموا المسلمين دلوقتي الصوره اللي هم شايفينها دلوقتي بس او النبي رمز بيشتموا بيه المسلمين كلهم مش قصدهم هم ما يعرفوش النبي ولا غيره صلى الله عليه وسلم يعني الرسامين دول مالهم ومال الدين ومال العقائد و... قد يكون الامر كذلك قلت قد يكون استفزاز قلت عشر نقط كده من الحل اللي فيها قلت مقاطعة الشهوات المحرمة المقاطعة مش انا نقاطع السلع الدنماركية بس يجب انك تقاطع لكن انا عايز اقاطع فكرهم هو ده اللي يجب انك تقاطعه ان انا قاطع شكلهم وهيئتهم قلت كده قلت ان عايز النهارده مصمم ازياء مسلم يصمم لنا ازياء اسلاميه قلت النهارده ابني بيلبس في البيت بيجامه مفيش مانع بدت التدريب اللي بيقولوا عليها دي طب ايه المانع ان احنا نعمل واحده على الشرع الشرع ما بيحرمش بدله بس بدله عربي ليه مكتوب عليها انجليزي وليه مرسوم عليها ومكتوب عليها ارقام وليه مقطعه ومشرشبه ليه ليه شكلهم انت كده بتشبه بيهم انا كنت بقول ان الناس دول ما بيحترموناش ازاي نستجلب احترامهم لينا عشان يحترمونا ان يلاقونا احنا لنا شخصيتنا لينا تميزنا لينا هويتنا هم ما احترموناش واستهزأوا بينا وسخروا منا لما شافوا افلامنا افلامنا اللي بتصور حوارينا من جوه تصوير قذر ورتهم ان احنا زيهم بل واسوا منهم هي افلامنا وت- ومسلسلاتنا واغانينا اللي شافوها عننا ما هي دي ثقافتنا اللي بتنقل اليهم فعشان كده ما احترموش فينا حاجه فعشان كده لما جينا النهارده نعترض قالوا انتوا بتعترضوا عليه انتوا مين انتوا عشان تعترضوا هو والله والله زمان ده العرب كمان بقى هيتكلموا معانا قالوا كده الكلام ده اتقال ولذلك لما راحوا لهم اللي راحوا لهم ما حدش قابلهم ولا عبرهم ولا بصوا لهم ولا اتناقشوا معاهم روح يا عم زي ما بقول كده ما بيحترموناش لان احنا ما احترمناش انفسنا قلت النهارده الناس لما كانوا يقولوا يلا ناكل النهارده عدس النهارده يا ابني العيا- الناس مش لاقيه العدس لان العدس مستورد يا ناس ازرعوا لنا عدس يا ناس ازرعوا لنا فول بدل ما قاعدين نستورد آه، اكل كلاب وقطط يا ناس الناس الغلابه دول هم د- هو ده اللي هم شايفينه لذلك بقول مقاطعه الشهوات المحرمه الكلام ده انا قلت قبل كده الشباب اللي بيدخلوا عش- على النت ويدخلوا على الشات يدخلوا على المواقع القذره المواقع المظلمه آه نفسي أعمل حملة تفتيش على الكمبيوتر بتاعك أشوف اللابتوب بتاعك فيه إيه ربنا شايفه ربنا يعلم اللي أنت مخبيه في فايلات كمبيوترك أو تليفونك الله يعلم اللي جواك في ساعات الخلوة اسمع الحديث الخطير ده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتين أناس من أمتي يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء فيجعلها الله هباء منثورا قلت صفهم لنا يا رسول الله نخشى أن نكون منهم قال هم منكم يصلون كما تصلون ويصومون كما تصومون ويأخذون من الليل كما تأخذون غير أنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها هذه دعوة للسمو دعوة للرقي دعوة للترفع دعوه للروح دعوة للقلب دعوة للاستعلاء على الشهوات للترفع عن المعاصي أن ترقى عن الاحتياج إلى مجاهدة دي اللي بيسموها العلماء بقى السماحة في ترك المناهي أن تترك المعاصي التي نهى الله عنها سماحة لا كظما ومودة لا مصابرة سماحة بسماحة نفس مش مجاهدة متغصب عشان يغض بصره لا ده لاقي بصره لوحده مغضوض ليه قرفان ازاي اما لخسه ما يدعو اليه الطبع واما لشرف مطلوبه فلا يلتفت الى عائق عنه بقى واحد بيحب ربنا الله الله الله الذي له الجمال كله والكمال كله والعظمه كلها الله الله الذي له الملك كله والكون كله واليه يرجع الامر كله بتحبه وتطلب حبه تريد ان يحبك عايزه يحبك ثم تانس بحب غيره تنشغل بغيره تطلب ود غيره تحمل هم غيره سبحان الله العظيم ازاي هي دي لشرف مطلوبه فلا يلتفت الى غيره سبحان الله العظيم رايت مره احد مشايخنا وقد مرت امراه فوقع عينه عليها فقال اعوذ بالله اعوذ بالله اعوذ بالله شعر جلده من جمالها اعوذ بالله حتى انها انزعجت اعوذ بالله مننا اه اعوذ بالله ليه اصل اللي اللي اللي آه اللي طالب الحور العين كأنهن الياقوت والمرجان كأنهن الياقوت والمرجان الكلام ده بيزعل بعض الناس بس ما, ما تزعليش لان انا بقول لك ان في يوم ال- في الجنه ان شاء الله ربنا سينشئك مره اخرى انشاء هتبقي احلى من الحور العين ان شاء الله اذا دخلتي الجنه لكن اوعى تفكر النساء اللي انت شايفهم دول هو ده الجمال ولا هي دي الحلاوه اللي بيفهم يعرف ان الجمال بقى هناك في الجنة مع الحور العين الجمال هناك ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرة هناك بقى الجمال والعظمة والملك يا ابني لو بصيت للجنة كده بصة صغيرة للجنة بص هناك كده على الجنة تلاقي ان ملك أ- اقل واحد في الجنة الحديث في صحيح مسلم ربنا بيقول لأقل واحد آخر رجل يدخل الجنة على الإطلاق ادخل ولك مثل الدنيا وعشرة أمثالها معها النهاردة يا ابني أنت بتنصب وتسرق وتنهب وتكذب وتنافق وترشي وعلشان فيلا 10000 متر الواد بيقول لي ده عشان شقه 86 متر او ده زي ده يعني اللي بيرشي ويكذب وينافق وي... ويغش وي... وينصب ويسرق و... علشان فيلا آه، 100 فدان زي اللي بيعمل كده عشان شقه 86 متر هو ده كذب وده كذب وده نصب وده نصب وده نفاق وده نفاق والاثنين لعن الله الراشي والمرتشي والرائش ده ملعون وده ملعون لو عشان 10 جنيه راشي ومرتشي ورائش ولو عشان مليون جنيه راشي ومرتشي ورائش الاثنين ملاعين بتعمل كل ده ده اقل واحد اذهب ادخل ولك مثل الدنيا وعشرة امثالها معه عايز واحد رايق وفاضي و... و... وقاضي كده يقعد يحسب لي مساحة الدنيا قد ايه مساحة الدنيا عشان نحسب له عشرة أمثالها معها يعني قد الدنيا 11 مرة يلي نفسك في قيراطين أرض يلي نفسك في 2000 فدان في الجنة 11 مرة قد الدنيا فاللي يبص لقد الدنيا 11 مرة و372 ألف حرية و2 مليون و400 ألف خدام يبص لإيه في الدنيا بقى يحس إن الحاجات دي تافهة مش قلت لكم زمان الكلام ده زمان والله من تل... من 20 30 سنة لا 30 35 سنة وأنا كنت راكب جنب سواق تاكسي كده وقال لي شوف العربية دي أهي دي ب 100000 جنيه قلت له يا ابني اكيد في الجنه في حاجات احسن من دي قال لي اه على الاقل اللي في الجنه ما اتشافتش قلت ما شاء الله شفت بقى السواقين راجل بيفهم قال لك ما اتشافتش الميزه ان التانيه دي ما اتشافتش ما حدش شافها قبل كده فيها ما لا عين ها، رأت هيبقى لك عربيه في الجنه ما اتشافتش حاجة بتاعتك انت لوحدك لمزاجك الخاص الناس اللي بيحبوا الأجواء الشاعرية وال والأجواء الكلاسيكية وال والرومانسية والكلام اللي, اللي, اللي بيقولوه ده إن في الجنة لؤلؤة مجوفة للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهن لا يرى بعضهن بعضا يا رب الجنة يا رب يا اللهم ارزقنا الجنة اللهم اكتب لنا الجنة اللهم متعنا في الدنيا والآخرة بالجنة اللهم لا تحرمنا الجنة اللهم انا نسالك الجنه وما يقرب اليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما يقرب اليها من قول وعمل اللهم انا نسالك الجنه بغير حساب ولا سابقه عذاب امين امين امين موقع الربانية الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب